دلوقتي أغنية جديدة ألفها الشاعر الشاب الأستاذ محمد حمزة ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي وهتقولها معايا طبعا الفرقة المسية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن الأغنية فيها مجموعة من آه، الصلوهات العزف المنفرد آه، أستاذ أحمد الحفناوي على الكمان أستاذ عفت على الناي أستاذ عمر خرشد على الجيتار أستاذ مختار السيد على الأورج أستاذ سمير سرور على الساكسفون الأستاذ حميدو على الأكورديون طبعا مش عايز أدوشكم ولو إني كنت أتمنى إن أنا أقول باقي أسماء الفرقة اللي من أول ما بدأت لغاية النهاردة وأنا بغني عليهم إخواني وزملائي موعود موعود موعود معايا بالعذاب موعود يا قلبي موعود ودايما بالجراح موعود يا قلبي موعود موعود موعود معايا بالعذاب موعود يا قلبي موعود ودايما بالجراح موعود يا قلبي ولا بتهدى ولا بترتاح في يوم يا قلبي يا قلبي ولا بتهدى ولا بترتاح في يوم يا قلبي يا قلبي موعود موعود موعود معايا بالعذاب موعود يا قلبي موعود ودايما بالجراح موعود يا قلبي ولا بتهدى ولا بترتاح في يوم يا قلبي يا قلبي ولا بتهدى ولا بترتاح في يوم يا قلبي يا قلبي وعمرك عمرك ما شفت معايا فرح كل مرة ترجع المشوار بجرح وعمرك عمرك ما شفت معايا فرح كل مرة كل مرة ترجع المشوار بجرح والنهاردة النهاردة جاي تقول انسى القهات جاي تقول لي يلا بينا يلا بينا الحب فات النهارده النهارده جاي تقول انسى القهات جاي تقول لي يلا بينا يلا بينا الحب فات وميل وحدف منديله كات على طرف وجيله ميل وحدف منديله كات على طرف وجيله وأمانة أمانة يا دنيا أمانة تاخدينا للفرحة أمانة وأمانة يا دنيا أمانة تاخدينا للفرحة أمانة وأمانة يا دنيا أمانة تاخدينا للفرحة أمانة وأمانة يا دنيا أمانة تاخدينا للفرحة أمانة وتخلي الحزن بعيد عنا وتقولي للحب استنى وتخلي الحزن بعيد عنا وتقولي للحب استنى استنى تاني تاني تاني هنروح للحب تاني والنار والعذاب من تاني وتاني تاني تاني هنروح للحيرة تاني ونضيع ونجري ورا الأماني وتاني تاني تاني هنروح للحب تاني والنار والعذاب من تاني وتاني تاني تاني هنروح للحيرة تاني ونضيع ونجري ورا الأماني وتاني تاني تاني هنروح للحب تاني والنار والعذاب من تاني من تاني من تاني وتاني تاني تاني هنروح للحيرة تاني والنار والعذاب من تاني من تاني من تاني تاني تاني تاني هنروح للحب تاني والنار والعذاب من تاني وتاني تاني تاني هنروح للحيرة تاني ونضيع ونجري ورا الأماني وتاني تاني تاني هنروح للحب تاني والنار والعذاب من تاني من تاني من تاني وتاني تاني تاني هنروح للحب تاني والنار والعذاب من تاني من تاني من تاني ويغيب القمر ونعيش السهر وقهات الألم في ليالي الندم ويغيب القمر ونعيش السهر وقهات الألم في ليالي الندم يا ليل اه يا ليلي اه يا ليلي يا حضن السهرة يا اللي شفت في عينيا الدموع وانا دايما راجع وحيد يا ليل اه يا ليلي اه يا ليلي يا حضن السهرة خلي فجر الحب يطلع بدري يملا مشوارنا الجديد يا ليل اه يا ليلي اه يا ليلي يا حضن السهره يا اللي شفت في عينيا الدموع وانا دايما راجع وحيد يا ليل اه يا ليلي اه يا ليلي يا حضن السهره خلي فجر الحب يطلع بدري يملا مشوارنا الجديد يا يا ليل يا ليل يا ليل اه يا ليلي اه يا ليلي يا حضن السهره يا اللي شفت في عينيا الدموع وانا دايما راجع وحيد يا ليل اه يا ليلي اه يا ليلي يا حضن السهره خلي فجر الحب يطلع بدري يملى مشوارنا الجديد وأمانة يا دنيا أمانة تاخدينا للفرحة أمانة وأمانة يا دنيا أمانة تاخدينا للفرحة أمانة وأمانة يا دنيا أمانة تاخدينا للفرحة أمانة وأمانة يا دنيا أمانة تاخدينا للفرحة أمانة وتخلي الحزن بعيد عنا وتقولي للحب استنى وتخلي الحزن بعيد عنا وتقولي للحب استنى استنى آه آه تاني تاني تاني هنروح للحب تاني والنار والعذاب من تاني وتاني تاني تاني هنروح للحيرة تاني ونضيع ونجري ورا الأماني وتاني تاني تاني هنروح للحب تاني والنار والعذاب من تاني وتاني تاني تاني هنروح للحيرة تاني ونضيع ونجري ورا الأماني وتاني تاني تاني هنروح للحب تاني والنار والعذاب من تاني من تاني من تاني وتاني تاني تاني هنروح للحيرة تاني والنار والعذاب من تاني من تاني من تاني تاني تاني تاني هنروح للحب تاني والنار والعذاب تاني وتاني تاني تاني هنروح للحيرة تاني ونضيع ونجري ورا الأماني وتاني تاني تاني هنروح للحب تاني والنار والعذاب من تاني من تاني من تاني وتاني تاني تاني هنروح للحب تاني والنار والعذاب من تاني من تاني من تاني ويغيب القمر ونعيش السهر وقهات الألم في ليالي الندم ويغيب القمر ونعيش السهر وقهات الألم في ليالي الندم يا ليل اه يا ليلي اه يا ليلي يا حضن السهرة يا اللي شفت في عينيا الدموع وانا دايما راجع وحيد يا ليل اه يا ليلي اه يا ليلي يا حضن السهرة خلي فجر الحب يطلع بدري يملى مشوارنا الجديد يا ليل اه يا ليلي اه يا ليلي يا حضن السهره اللي شفت في عينيا الدموع وانا دايما راجع وحيد يا ليل اه يا ليلي اه يا ليلي يا حضن السهره خلي فجر الحب يطلع بدري يملى مشوارنا الجديد يا يا ليل يا ليل يا ليل اه يا ليلي اه يا ليلي يا حضن السهره يا اللي شفت في عينيا الدموع وانا دايما راجع وحيد يا ليل اه يا ليلي اه يا ليلي يا حضن السهره خلي فجر الحب يطلع بدري يملى مشوارنا الجديد وأمانة يا دنيا أمانة تاخدينا للفرحة أمانة وأمانة يا دنيا أمانة تاخدينا للفرحة أمانة وأمانة يا دنيا أمانة تاخدينا للفرحة أمانة وأمانة يا دنيا أمانة تاخدينا للفرحة أمانة وتخلي الحزن بعيد عنا وتقولي للحب استنى وتخلي الحزن بعيد عنا وتقولي للحب استنى استنى آه آه
Yeah.
وابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار ابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار وآه يا خوفي آه يا خوفي آه يا خوفي من آخر المشوار آه يا خوفي ابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار آه ابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار وآه يا خوفي آه يا خوفي آه يا خوفي من آخر المشوار آه يا خوفي جنة ولا نار آه يا عيني رايح وأنا محتار آه يا خوفي جنة ولا نار آه يا عيني رايح وأنا محتار آه يا خوفي وابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار آه ابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار آه يا خوفي آه يا خوفي آه يا خوفي من آخر المشوار آه يا خوفي جنة ولا نار آه يا عيني رايح وأنا محتار يا خوفي جنة ولا نار آه يا عيني رايح وأنا محتار آه يا خوفي وابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار آه ابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار آه يا خوفي آه يا خوفي آه يا خوفي من آخر المشوار آه يا خوفي وابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار آه ابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار آه يا خوفي آه يا خوفي آه يا خوفي من آخر المشوار آه يا خوفي جنة و التربة يا خوفي وابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار آه، وابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار وآه يا خوفي آه يا خوفي آه يا خوفي من آخر المشوار آه يا خوفي جنة ولا نار آه يا عيني رايح وأنا محتار يا خوفي جنة ولا نار آه يا عيني رايح وأنا محتار آه يا خوفي واتقابلنا والحياة قدام عينينا حلوة واتقابلنا والكلام فوق الشفايف غنوة اتقابلنا والحياة قدام عينينا حلوة واتقابلنا والكلام فوق الشفايف غنوة كل حاجة فكرت فيها في لحظة واحدة ردت عليها بنظرة حلوة من عينيها كل حاجة فكرت فيها في لحظة واحدة ردت عليها بنظرة حلوة من عينيها الأمان في عينيها حسيت اني عديت للامان في عينيها الامان في عينيها حسيت اني عديت للامان في عينيها والحنان خد مني وادفى ياللي محروم من الحنان الحنان خد مني وادفى ياللي محروم من الحنان الامان في عينيها حسيت اني عديت للامان في عينيها الأمان في عينيها حسيت إني عديت للأمان في عينيها والحنان خد مني وادفى ياللي محروم من الحنان الحنان خد مني وادفى ياللي محروم من الحنان والقمر طلع والخوف بعد القمر طلع والخوف بعد والهوى دفي والليل سمع القمر طلع والخوف بعد والهوى دفي والليل سمع أمانة يا دنيا أمانة تخدينا للفرحة أمانة وأمانة يا دنيا أمانة تاخدينا للفرحة أمانة وأمانة يا دنيا أمانة تاخدينا للفرحة أمانة وأمانة يا دنيا أمانة تاخدينا للفرحة أمانة وتخلي الحزن بعيد عنا وتقول إن الحب استنى وتخلي الحزن بعيد عنا وتقول إن الحب استنى استنى آه آه ليلها تهتم بكل
شوف بقينا فين شوف شوف بقينا فين يا قلبي وهي راحت فين شوف بقينا فين يا قلبي وهي راحت فين شوف خدتنا لفين يا قلبي وشوف سابتنا فين شوف خدتنا لفين يا قلبي وشوف سابتنا فين شوف بقينا فين شوف شوف بقينا فين يا قلبي وهي راحت فين شوف بقينا فين يا قلبي وهي راحت فين شوف خدتنا لفين يا قلبي وشوف سابتنا فين شوف خدتنا لفين يا قلبي وشوف سابتنا فين في سكة زمن رجعي في سكة زمن زمان في نفس المكان ضايعين في نفس المكان في سكة زمن رجعي في سكة زمان في نفس المكان ضايعين في نفس المكان لا جرحنا بتهدى قلبي ولا ننسى اللي كان يا قلبي لا جرحنا بتهدى يا قلبي ولا ننسى اللي كان يا قلبي شوف شوف بقينا فين شوف شوف بقينا فين يا قلبي وهي راحت فين شوف بقينا فين يا قلبي وهي راحت فين شوف خدتنا لفين يا قلبي وشوف سابتنا فين شوف خدتنا لفين يا قلبي وشوف سابتنا فين في سكة زمن رجعي في سكة زمان في نفس المكان ضايعين في نفس المكان في سكة زمن راجعين في سكة زمان في نفس المكان ضايعين في نفس المكان لا جرحنا بتهدى ولا ننسى اللي كان يا قلبي لا جرحنا بتهدى ولا ننسى اللي كان يا قلبي شوف شوف بقينا فين شوف شوف بقينا فين يا قلبي وهي راحت فين شوف بقينا فين يا قلبي وهي راحت فين شوف خدتنا لفين يا قلبي وشوف سابتنا فين شوف خدتنا لفين يا قلبي وشوف سابتنا فين في سكة زمن راجعين في سكة زمن زمان في نفس المكان ضايعين في نفس المكان في سكة زمن راجعين في سكة زمان زمان في نفس المكان ضايعين في نفس المكان لا جرحنا بتهدى ولا ننسى اللي كان يا قلبي ايدك رحمة بتندمج ولا ننسى اللي كان يا قلبي يشوف بتصحي الطريق خطوينا وأنين السنين والسماء السما بتبكي علينا وناي الحزين الناي الحزين بتصحي الطريق خطوينا وأنين السنين والسماء السما بتبكي علينا والناي الحزين الناي الحزين حتى نجوم ليالينا والقمر غايبين غايبين غايبين غايبين حتى نجوم ليالينا والقمر غايبين غايبين غايبين غايبين وتاني تاني تاني راجعين انا وانت تاني للنار والعذاب من تاني وتاني تاني تاني راجعين للحيرة تاني هايمين بنجري ورا الأماني وتاني تاني تاني راجعين أنا وأنت تاني للنار والعذاب من تاني وتاني تاني تاني راجعين للحيرة تاني هايمين بنجري ورا الأماني وتاني تاني تاني راجعين أنا وأنت تاني للنار العذاب من تاني من تاني من تاني وتاني تاني تاني راجعين أنا وأنت تاني للنار والعذاب من تاني من تاني من تاني وتاني تاني تاني راجعين انا وانت تاني للنار والعذاب من تاني وتاني تاني تاني راجعين انا وانت تاني للنار والعذاب تاني من تاني وتاني تاني تاني راجعين انا وانت تاني النار والعذاب من تاني وتاني تاني تاني راجعين للحيرة تاني هايمين بنجري ورا الأماني وتاني تاني تاني راجعين أنا وأنت تاني للنار والعذاب من تاني من تاني من تاني وتاني تاني تاني راجعين أنا وأنت تاني للنار والعذاب من تاني من تاني من تاني ويغيب القمر ونعيش السهر وقهات الألم وليالي الندم ويغيب القمر ونعيش السهر وقهات وقهرة الألم وليالي الندم وأمانة يا دنيا أمانة تداوينا من جرح هوانا وأمانة يا دنيا أمانة تداوينا من جرح هوانا وأمانة يا دنيا أمانة تداوينا من جرح هوانا وأمانة يا دنيا أمانة تداوينا من جرح هوانا وتخلي الحب بعيد عنا ولا نستنى ولا يستنى وتخلي الحب بعيد عنا ولا نستنى ولا يستنى أنا أمان